وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة في ليلة من الليالي اللي ربنا أقسم بيها احنا في أيام الله الوقت يا جماعة في أحب أيام ربنا يحب ان احنا نعبده فيها بنحاول ان احنا نجيب آخرنا في عبادة ربنا سبحانه وتعالى بنحاول ان احنا نقرب من ربنا على قد ما نقدر بكل طاقتنا وبكل وسعنا في أثر من أعجب الأثار اللي الواحد قرأها وسمع عنها سئل جبريل لو نزلت الى الارض ماذا تفعل لو بقيت واحد زيك زي بقيه الناس مكلف انت دلوقتي واحد شفت صحائف العباد شفت اعلى الاعمال ثوابا عند الله ايه لو نزلت بقيت زيك زي الناس ماذا تفعل هتعمل اكتر حاجه ايه فقال اسقي الناس ماء امشي في الشوارع اسقي الناس ميه يا الهي ايه ده يا جماعه صنع المعروف للناس صنع الخير للناس موضوع حلقه الليله فرسان صنائع المعروف ان احنا نبقى فرسان في الصدقه فرسان الصدقه فرسان صنع الخير للناس فرسان صنائع المعروف عايزين يا جماعه نبقى من اهل صنائع المعروف للناس عايزين نصنع الخير لا انسى ابدا مره كنت مع احد النساء الفاضلات ورايحين بنلف على بيوت الفقراء نستكشفها عشان نشوف يعني يعني نحاول ان الناس تكفل هذه الاسر فبتشاور لي على بيت فبتقول لي البيت ده الاب الاب مات فقلت لها طيب والاولاد قالت لي سبعه هم كانوا سبعه بقوا الوقت سته قلت لها لا امال السبعه راح فين اخوهم السبعه راح فين قالت لي انتحر من الجوع بسبب الجوع انتحر ده في ميزان مين ده في ميزان مين اللي بيموت لانه مش لاقي دواء في ميزان مين اللي بيموت لانه مش لاقي ياكل في ميزان مين مش سيدنا عمر بن الخطاب قال من مات جوعا اللي مات بسبب الجوع فديته على اهل محله يعني يعني لو واحد مات في منطقه بسبب جوع او فقر ديته على اهل المنطقه بتاعته في رقبه مين يا جماعه لما الواحد بيدخل بيوت بيوت الفقراء تلاقي البيت الشقه خمس اوض ما شاء الله ده حاجه يعني حاجه بقى ايه الوسع ده وسع ايه ده كل اوضه الاسره كامله العيله كامله وحمام مشترك وممكن تلاقي اوضه فيها بنت في ثانوي واوضه فيها شاب في جامعه طب دول هيقعدوا مع بعض ازاي تخيلوا يا جماعه تدخل اوضه تلاقي الاوضه كلها سرير اصلا وانت بتتكلم مع الحاله تكتشف من الست يعني الحاله ظروفها ظروفها ايه تلاقي واحد طلع من تحت السرير انت مين يا ابني ده ابن بنتي وايه اللي جاب ابن بنتك عندك اصل انت مطلعه قاعده معايا وتلاقي واحد جاي تاني عنده تخلف عقلي ده مين ده ابن بنتي طب وش معنى التخلف العقلي هنا كتير سوء التغذيه عمل في الناس دي ايه يا جماعه في ميزان مين الفقراء في ميزان مين اللي محتاجين دواء مش عارفين يجيبوه في ميزان مين لا انسى ابدا يوم كان الشتاء قارص رهيب وكنت نازل اصلي الفجر لابس ثلاث بنفرات فوق بعض وكنت متلج وانا ماشي في الشارع مش قادر اتخيل البرد وما كان برد رهيب لقيت طفل ماشي لابس قميص نص كم ولقيت زرار قميصه كلها مقطعه ومش لابس حاجه تحت القميص زرار واحد من زرار القميص اللي مقفوله انا كنت هجنن انت مين يا ابني انت انت ازاي ماشي مستحمل كده حاولت بكل الطرق اقلع بلوفر اوفر من بلوفرات اداها له ما رضاش ابدا قلت الطفل ده بدات اتابعه اكتشفت ان هو طفل من المنطقه امه عندها او من يعني من المكان يعني امه عندها السل وبتدخل المستشفى على طول وابوه مطلق امه وعايش في مكان تاني الطفل ده لما بدات اتابعه بيقوله الدينيه بيصلي معانا على طول في الجامع اخلاق عنده عفاف لدرجه ان في قمه التلج مش عايز ياخد بلوفر سبحان الله مرت السنين يا جماعه ومرت الايام والواحد ساب المنطقه بقيت الوقت لما بشوف الطفل ده بقى شاب بقيت بشوفه زي شباب زي اولاد الشوارع بالظبط ماشي زي اللي بيقعدوا يشموا الجله ويعملوا واخلاق الشوائي قلت سبحان الله ده في ميزان مين ده في ميزان مين لما افتكر اخلاقه زمان وطبيعته الهاديه زمان وعفافه وتعففه زمان اقول سبحان الله في ميزان مين هذا الطفل احد اخواننا كان رايح يعني معدي في شارع شارع من الشوارع الكبيره لقى خيمه منصوبه فيعني يعني ايه اللي ناصب خيمه زي دي في مكان زي ده فدخل فلقى واحده ست فبيكلمها فبتقول لها انت ايه اللي مسكنك هنا قالت له انا جوزي مات والبيت بتاعنا وقع علينا فجيت قعدت هنا فهو بيحسبها بقى لها اسبوعين ولا كذا يوم ولا حاجه بتقول له انا بقى لي 10 سنين قال لها 10 سنين ما حدش فكر يشوف لك سكن قالت له ما حدش فكر يشوف لي سكن قال لها لا ثلاث عيال بيلعبوا قال له قال له دول مين قالت له ده دول اولاد ابني طب فين ابنك في المستشفى عاجز نايم في المستشفى قال لها طب انت ما عندكيش حد تاني تقعد عنده قالت له بنتي بس بنت جوزها يعني سواق كره عربيه كره ارزقي ويعني اللي جاي على قد اللي رايح ما اقدرش اقعد معاها المهم بدا يحاول يتابعها بمعونات شهريه مره راح لها ما لقاش موجوده بدا يدور عليها لقاها عند بنتها راح لقاها مريضه طرحت الفراش جاب احد اخواننا من الاطباء يكشف عليها قال له ده عايزه تتنقل مستشفى مستشفى خاصه ومستشفى يعني بتتكلف طب في فلوس مفيش فلوس طب في علاج مفيش علاج وفضلت عند بنتها حتى ماتت هذه السيده وهي مش لاقيه علاج تتعالج بيه في ميزان مين بقى في ميزان مين هذه الحالات اللي يظن ان الحالات دي مش في ميزاننا يبقى وهم يا جماعه يا جماعه احنا بنرمي اللحمه في الزباله احنا ت- نصنا بيرمي اللحمه في الزباله يا جماعه ال- ال- الواحد اتعزم مره عزومه والله ما هي ترابيزه سفره شقه كامله الراجل فضى شقه وفرش لنا سفر في الشقه كلها خرفان ودي قلت سبحان الله اغنى الناس في العزومه دي ما كانوش رز يقول لك احنا ناكل لحمه بس احد اخوان احد مشايخنا الدعاه اتعزم مره في عزومه الراجل اللي عزمه ذبح له 50 جمل 50 جمل يعني تخيلوا احنا عايشين في طرف شكله ايه والناس قال لا وفي فقراء في فقراء وفي ناس بتموت من الجوع وفي وفي ناس مش لاقيه دواء وفي يا جماعه الشقق بتاعتنا احد ال- الشباب كان بيتجوز فبيقول لواحد انا جايب تسع مراتب فبيحسبوا هيحطوهم فوق بعض يعني على سرير واحد بيقولوا انت هتنط بباراشوت على السرير ولا ايه قال له لا ده ما انت اتنين على السرير واتنين تحت السرير واتنين فوق الدولاب قال له ليه قال له سلو بلدنا كده ما تجوزش غير بتسع مراتب قال لا طب والناس اللي مش لاقيه تاكل يا جماعه احنا فينا ناس دلوقت حمامات بيوتها الحنفيات اللي فيه فوق ال 20000 جنيه تمنها احنا فينا ناس دلوقت الطابلوهات اللي في ال في ال reception بس الطابلوهات او في الكوريدور الطابلوهات بس بعشرات الالوفات من الجنيهات ان لم يكن من الدولارات في ميزان مين الناس الفقراء في ميزان مين الناس اللي مش لاقيه تاكل لما تدخل على واحده ست فقيره تلاقيها مريضه رجلها من كتر القعده حصلها ضمور عندها شاشه عظام 98% عندها فشل كلوي عندها انيميا خبيثه عندها غده كظريه وعندها امراض تانية وفقر دم و... هذه المرض المريضه اللي مش لاقيه تتعالج في ميزان مين عايزين نقف ونفكر انت كان ممكن تطلع حاله من الحالات دي الموضوع خطير يا جماعه الموضوع فرض مش فضل فرض احد الناس يقول لك الشحاتين قد الشحات ايه ده ده غ- ده اغنى مني يا جماعه انتوا شفتوا الناس دي بتاكل العيش بالمخلل احد الدعاه بيقولوا له نروح للفقراء دول ما ممكن يكونوا مش ملتزمين قال لهم الحقوهم قبل ما النصارى ياخدوهم قال تعالى ما سلككم في سقر إيه اللي وداكم في جهنم الرهيبه دي قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ربنا جمع ما بين عدم اطعام المسكين وما بين الكفر ما بين ده وما بين ده اسمع بقى اللي اشد منها يا ليتني لم اوت كتابيه لما يصدر الامر من الله سبحانه وتعالى بان ده هالك في جهنم يفضل يولول قدام الناس يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه نفعني مالي بايه نفعني مركزي بايه نفعتني دنيتي بايه ثم يصدر الامر التنفيذي من الملك الجليل خذوه فغلوه ايدوا ايديه ورجليه ورقبته مش بس كده ثم الجحيم صلوه مش بس كده ثم في سلسله زرعوها سبعون ذراعا فاسلكوه ليه يا رب عشان جريمتين جريمتين الجريمه الاولى انه كان لا يؤمن بالله العظيم والجريمه الثانيه ولا يحض على طعام المسكين يا رب انت جايب حقك مع حق الفقير والمسكين الموضوع خطير يا جماعه الموضوع في غايه في غاية الخطوره ال- المراه اللي عندها اربع عيال وجوزها مات وكل يوم بتقتل نفسها عشان تجيب لهم وجبه واحده بس هدف حياتها تجيب لهم كل يوم وجبه واحده بس وبالليل تنيم الطفل الصغير ده عشان ما يقولهاش جعان وتبعت ده يذاكر مع واحد صاحبه عشان يمكن ياكلوه هناك الست اللي عندها ثلاث عيال وجوزها طريح الفراش نايم ما هوش قادر يشتغل وهي خرجت تمسح في عياده من العيادات وبعد كده اضطرت تقعد هي كمان مع جوزها في البيت ما هيش قادره ان هي تشتغل هي كمان وباعت مرتبه سرير بيتها لان هي مش لاقيه حاجه مش لاقيه اكل عشان تجيب اكل عيالها في واحده ست كانت بتقول لاحدى النساء اللي بتودي لها معونات بتقول لها انا مش عايزه اكل انا مش عايزه اي حاجه مش عايزه فلوس هاتوا لي بس طبق رز كل يوم عشان القوت مره خدنا كرتون التفاح ونزلنا على احد الاقسام الصعبه جدا في احد المستشفيات العيانين كانوا مبهورين بمنظر التفاح مبهورين الصدقه برهان برهان يعني ايه برهان يعني نور زي نور الشمس هتنور لك طريقك وقلبك وحياتك وقبرك وصراطك الصدقه برهان ليه ليه ربنا سماها صدقه لان الفقير ده مش منتظر انه يختلف يوم من الايام ولا منتظر انه حتى لو مدح فيك حد يسمع مدحه ولا ي- ولا يقدر مدحه يعني انت بتطلع حاجه الواحد يقينا مش هتاخد ثمرتها في الدنيا فدلاله انك مصدق ان في اخره انك مصدق يا جماعه ساعه الموت الواحد اكتر حاجه بيندم عليها انه ما طلعش صدقه وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول يا رب لولا اخرتني الى اجل قريب ف اتصدق ايش معنى اتصدق ايش معنى اطلع الفلوس لان اللي منعه عن ربنا كان الفلوس اللي ضيع له عمره كان الفلوس اللي شغله عن ربنا كان الفلوس فاصدق واكن من الصالحين اللي منعه ان يبقى صالح هو الفلوس فيجي عند الموت يقول يا ريتني قدرت اطلع مالي صداقتك هتقف لك صداقتك هتقف لك في اخرتك صداقتك هتقف لك في دنيتك صداقتك هتقف لك في قلبك وفي ايمانك وفي علاقتك بالله صداقتك هتقف لك في اخرتك صداقتك دي حاجه من الثلاث حاجات اللي هينفعوك بعد ما تنزل قبرك صدقه جاريه حاجه من السبع حاجات اللي هيوقفوك في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله رجل تصدق صدقه فلما تعلم شماله ما انفقت يمينه يعني جيبه فيه خمسينات وميات ورباع ام حاطط ايده لا هو عارف اللي طلعت الورقه ام 100 ولا الورقه ام ربع هو ما هوش فارقه معاه هو بيتعامل مع ربنا فاهمها صح حاسبها صح زي الرسول عليه السلام لما دخل على السيده عائشه بتقول يا رسول الله ذهبت الشاة وبقيت كتفها وزعناها كلها لله وما بقاش غير الكتف قال لها بل بقيت الشاة وذهبت كتفها الرسول عليه السلام شيء حاسب الموضوع صح عليه الصلاه والسلام زي كعب بن مالك لما ربنا تاب عليه الرسول قال له ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك قال له هو مش احسن يوم مر عليا يوم جوازي يوم ما خدت الماجستير يوم ما ك- رصيدي في البنك زاد عن 100000 جنيه يوم ما جبت عربيه لانسر جديده يوم ما خدت الثانويه العامه ب 110% يوم ما طلعت من الاوائل يوم ما جبت شقه تمليك جديده يوم ما غيرت لا لا لا لا يوم ما ربنا غفر لك يا اخوانا ربنا غفر لزانيه لانها عملت معروف في كلب امال لو انت عملت معروف في بني ادم ربنا يعمل لك ايه يا جماعه احب العباد الى الله انفعهم مش اصومهم واقوامهم يعني ايه يعني احب واحد فينا كلنا كده لربنا واحب واحده فينا لربنا اللي هيطبق الكلام ده هو اكتر اللي هيبقى مفيد للعباد اكتر اللي هيبقى مفيد لليتامى والمساكين والفقراء اكتر اللي هيبقى خدوم للناس اكتر ده احب العباد الى الله سبحانه وتعالى صداقتك هتقف لك في اخرتك في اخرتك الرسول عليه السلام بيكلم امهات المؤمنين بيقول لهم ايه قبل الموت اسرعكن لحاقا بي اطولكن يدا يعني اكتر واحده هتنفق يعني على قد انفاقك على قد سرعتك في الاخره يعني في ناس بتعدي الصراط في ثانيه وناس بتعديه في 50 سنه وناس بتعديه في 100 سنه على قد الانفاق على قد سرعتك في العبور من على الصراط فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام اطعام تطعم واحد جعان غلبان فقير العقبه عقبات اللي بينك وبين الجنه في الدنيا وفي الاخره ربنا ييسر لك طريقك اليه ربنا ييسر لك طريقك من الموت لغايه الجنه ربنا ييسر لنا طريقنا للجنه يا جماعه صداقتك هتقف لك في الجنه صداقتك هتقف لك في الاخره صداقتك هتقف لك في الدنيا في الدنيا ازاي هو الرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل على السيده عائشه بيقول زملوني زملوني قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا دي كلمه لكل واحد وواحده من اهل صنائع المعروف والله لا يخزيك الله ابدا ابدا انك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم انت من اهل صنائع المعروف الرسول صلى الله عليه وسلم هدد السيده عائشه قال لها يا عائشه لا توكي فيوكي الله عليك اوعي تقفلي على الخير اللي ربنا بعتهولك عشان ربنا يقفلها عليكي افتحيها عشان ربنا يفرجها عليكي لا توكي فيوكي الله عليكي سر الشفاء يا جماعه ال- ال- اللقمه اللي بتحطها في بق الفقير اثرها في شفاء امراضك اكتر من حبايه الدواء اللي بتحطها في بقك سر الرزق يا جماعه يا جماعه منابع التقسيم فوق مراكز التسليم هي اللي تحت التقسيم بينزل لك منه رزق لما بتطعم الفقراء والمساكين سر ال- ال- الامن ابن القيم بيقول ان المتصدق ربنا بيصرف عنه ظلم الظالمين حتى لو كان كافر سبحان الله العظيم ثلاث وعود من ربنا ثلاث وعود من ربنا ليكي لو انفقتي ثلاث وعود من ربنا ليك لو تصدقت الوعد الاول من الله سبحانه وتعالى ان ده قرض قرض من ذا الذي يقرض الله لو واحد غني قال لك سلفني اه على طول ده هيبقى في صله بيني وبينه واحد غني ونطلع على وش الدنيا ومش ممكن هياكلهم عليا ربنا بيقول لك اقرضني الوعد الثاني فهو يخلفه ما نقص مال من صدقه اوعى تفتكر انك هتحس ان مالك نقص او انك انت اتاثرت لما طلعت الفلوس دي من من مالك ولا كانك طلعت اي حاجه ما مش ما فيش مره طلعت 7 جنيه جالك 70 جنيه طلعت 100 جنيه جالك 1000 جنيه رساله رساله من ربنا ليك وليكي عشان نطلع الله الوعد الثالث والله يضاعف لمن يشاء بعد المضاعفه والثواب ما بنطلعش ليه ما بنتصدقش ليه لما دخلت بيت لقيت ام واب غلابه عندهم ثلاث ثلاث اولاد الثلاثه شباب يا جماعه منهم ناس مقربين من 40 الثلاثه عندهم تخلف عقلي نايمين كل واحد في السرير تخلف عقلي ومشلول ما بيتحركش وجنب كل واحد صفيحه عشان يقضي فيها حاجته منظر يقطع القلب الثلاثه دول الثلاثه دول مصاريفهم ايه وعلاجهم ايه وانفاق عليهم شكله ايه يعني يا جماعه احنا عايزين عايزين نح- نحس بالمعاناه شويه يعني من المناظر المألوفه في المستشفيات دلوقتي ام عندها 70 80 سنه جت المستشفى الوحيده ما حدش بيسال عليها من اولادها ويبقوا يجوا يسالوا عليها مره وخلاص ليه ليه وصلنا للدرجه دي ليه وصلنا حتى الاخ لما يجي يصرف على اخته ولا الزوجه لما تيجي تصرف على اخوها الزوج يقف لها او الزوجه تقف له ليه يا جماعه ليه بقت قلوبنا شديده في الرحمه على المخلوقين ارحموا من في الارض ارحم من في الارض يرحمك من في السماء حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يا جماعه عشان الصدقه الصدقه هتقف لك في دنيتك الصدقه هتقف لك في اخرتك الصدقه هتقف لك في قلبك مرة احد الاخوة كان يعني بيحضر الاكل بقى واللحمة والاكل والرز والخضار و- و- وعمل طبق جميل كده ولسه جاي ياكل الباب خبط مين لقى عامل القمامة جاي ياخد ال- جاي ياخد الزبالة فقال سبحان الله الراجل ده زمانه جعان اكتر مني اداها له وهو قضى الغدا كده ايه من غير الاكل ده السعادة اللي حسها في قلبه شكلها ايه يا سعادتك وانت رايح للاسرة الفقيرة بطبق اكل وبتفاح وبلحمة يا سعادتك وانت داخل على اسرة فقيرة بفرختين ولا بكيس رز و- و- و- وخضار و- و- وخزين البيت يا سعادتك وانت بتجري في صنايع المعروف يا سعادتك وانت بتبذل الخير يا سعادتك وانت بتشيل اللقمه من بقك تديها للفقير الصحابي ليله جاي تجهيز جيش العسره سهر طول الليل ينزح بير ميه الواحد عشان يكسب درهم يتصدق بيه من شده ثواب الصدقه واثر الصدقه ربنا جاب الانفاق قبل الايمان قال ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك لان الانفاق هو اللي هيطهر قلبك من الشهوات والشبهات وهيجيب اليقين وهيجيب التصديق وهيزود الايمان يا جماعه صدقتك دي حبه بترميها في الارض ازاي مش ربنا بيقول كمثل حبه انبتت سبع سنابل حبه حبه خد بالك لو رميت بذره تفاح هيطلع تفاح رميت بذره كريز هيطلع كريز كان احدى النساء لما تدي لواحد سائل حاجه تديله 50 جنيه 100 جنيه الراجل يجري وراها يا ست انت مش عارفه انت اديتني ايه تقول له انا عارفه خلاص بقى خلاص انا عارفه انا اديتك ايه تقول انا اديله الصدقه اللي تغنيه مش الصدقه اللي تخليه يسالني ويسال غيري هتطلعي ذهب هيجي لك ذهب هتطلعي فلوس هيجي لك فلوس عايزه يجي لك ايه طلعي اللي انت عايزه يجي لك منه الرسول عليه السلام بيقول لكم تصدقنا يا معشر النساء الستات بتوع المدينه فقراء بس طلعوا ذهب لغايه ما حجر بلال ما عادش بلال قادر يقف انتوا اغنى منهم ما بتطلعوش ليه طلعي لك غويشه لليتامى طلعي لك سلسله تبقى ليكي عند ربنا المرضى الفشل الكلوي طلعي لك عقد يبقى ليكي عند ربنا المرضى السرطان طلعها يا جماعه عندك موبايلين بيع واحد وطلع واحد للفقراء بيع واحد اكفوا له اسر فقيره انزل لاسر جمعيه من الجمعيات الخيريه قول لهم انا تحت امركم عربيتي تحت امركم في توصيل اي حاجه للفقراء انزلي شاركي شارك في في صنع الخير وتوصيل الخير للناس جلد الاضاحي بتاع العيد اديه لاقرب جمعيه خيريه ليك اعملوا اي حاجه خير انزل يوم العيد انزل يوم العيد للاطفال الغلابه اللي في المستشفيات زوريهم وادوهم هدايا روح يا اخي لاي حد يتيم يوم العيد اديله بالعيديه ملوش اب يديله هديه انزل هات مبلغ من المال وانزل على اي مستشفى وزع فلوس فظرف على عيانين فقراء وغلابه وقاعدين في المستشفى مش عارفين يشتغلوا ولا ولا ولا عارفين يصرفوا على نفسهم منين يا جماعه احت- هترمي بذره تفاح هتنبت تفاح هترمي بذره ايه كمثل حبه خدوا بالكم يا جماعه ما حدش يقول انا معيش فلوس معيش فلوس ازاي اشمعنى لما كارت الشحن بيخلص بتطلع الفلوس لما التلفزيون بيتحرق بتطلع فلوس اشمعنى لما لما لما لما الموبايل الشاشه بتاعته بتبوظ بتطلع الفلوس اشمعنى يا جماعه الفلوس بتطلع لما الدنيا بتتاثر والفلوس ما بتطلعش لما الفقراء يحتاجوا لو تعرف الفرق في صحيفتك قبل الصدقه وبعد الصدقه قلبك هيدوب من شدة حب الصدقة وهتحس ان الفقير ده اكبر كنز في حياتك لو تعرف الفرق في حب ربنا ليك ورضا ربنا عنك قبل الصدقة وبعد الصدقة هيبقى الصدقة دي احب عبادة لقلبك لو تعرف الفرق في نعيمك في الجنة قبل الصدقة وبعد الصدقة هيبقى صنائع المعروف دي احب شيء في حياتك انت ممكن بعد الحلقة الوقت تقوم تكمل على الفرخة بتاعت الغدا انما هو بقاله اسبوعين ما كانش لحمة انت ممكن بعد الحلقة تنزلي تروحي تقضي مشوار تركبي مواصلات تروحي تيجي ممكن هو عايز يقضي مشوار معهوش فلوس يركب مواصلات مشلول اسمه فقير من الفقر من شل العمود الفقري من كسر العمود الفقري مشلول ما هوش عارف يعمل حاجه في حياته مش عارف يتجوز مش عارف يروح مش عارف يجي مش عارف يفتح مشروع يكسب منه بقى فقير غلبان يا جماعه عايزين نبقى من اهل الصناعه المعروف عايزين نبقى فرسان صنائع المعروف عايزين نبقى فرسان الحالات اللي قلتها لكم ديت في رقبه مين؟ الشاب اللي الشاب اللي انتحر من الجوع ده وساب اخواته السته في رقبه مين؟ ال- ال- الاسر اللي في البيوت خمس اسر مع بعض متكدسين في بيت في ميزان مين؟ الناس اللي عايزه دواء دلوقتي الروشتات يا روشتات دلوقتي بقت رخيصه ده روشته اللي عنده ضغط وسكر بقى ب 200 جنيه في الشهر و250 جنيه في الشهر اليتيم اليتيم انت لو ليك اب يغطيك اليتيم ملوش اب يغطيه بالليل ليك اب لو تعبت ينزل يجيب لك دكتور اليتيم ملوش اب يجيب له دكتور ليك اب يديك عيديه يوم العيد اليتيم ملوش اب يديله عيديه يوم العيد مش هنفتكر الناس دي ازاي يا جماعه مش هنشتغل عشان الناس دي ازاي يا جماعه قلوبنا مش هتتحرك عشان الناس دي ازاي يا جماعه لازم يا اخوانا لازم يا اخوانا نبقى من احب العباد الى الله انفعهم انفع انك تبقى من انفع العباد الى الله طيب المشروع العملي بتاعنا ايه بقى المشروع العملي بتاعنا انك انت ايدك تبقى فرطه شويه في الصدقه انك ما تشوفش محتاج الا وتديله انك تجري وتسال في اي جمعيه عن حاله من الحالات الفقيره طيب ساعدنا شويه يعني شوف لنا حاجه جاهزه كده ما احنا دايما بيبقى عندنا مشاريع جاهزه طيب يا سيدي احنا ممكن نعمل مشروعين باذن الله سبحانه وتعالى في غايه الخطوره المشروع الاول مشروع الاسر الفقيره مشروع الاسر الفقيره مشروع الاسر الفقيره يا جماعه ازاي الفقراء نكفلهم ازاي الفقراء نودي لهم انك انت تكفل اسره فقيره من خلال اي الجمعيه اللي اقول لكم عليها توصلوا لغايه عندها وتكفلوا الاسره الفقيره او حتى بالواسطه من خلالها ومشروع مرضى الفشل الكلوي اللي ما فيش عضو في جسمهم ما فيش فيه الم ومرض مرضى الفشل الكلوي يعني ده تخصص الواحد الواحد شافهم معاناه وفقر رهيب والله العظيم كان عندنا مريضه فشل كلوي والله سنتين في القسم قسما بالله ما غيرت ال- ال- الهدمه اللي عليها سنتين ما شفتها مره بغير الهدمه دي نفس الجنون السوداء اللي ب 15 جنيه والبلوزه اللي ب 5 جنيه ال- الغريبه الشكل ما, ما لبستش غيرها ما عملتش غيرها يعني ايه الفقر ده ايه الفقر ده العلاج بتاعهم بيجيبوه منين حقن معالجه الانيميا وحقن معالجه ال- الامراض بتاعتهم يجيبوا الادويه دي منين وما بيشتغلوش لانهم بيبقوا مقاعدين بعد الغسيل الكلوي طيب رقم الجمعيه يا جماعه رقم الجمعيه نكتب معانا جمعيه منابر النور في القاهره 010 60 8 80 40 صفر 10 60 8 80 40 هنتصل عشان ايه عشان مرضى الفشل الكلوي تبرع لمرضى الفشل الكلوي وعشان باذن الله كفاله الاسر قولوا له انا عايزين اسره عايزين اسره يتيم عايزين اسره فقيره عايزين اسره مساكين عايزين نكفي الاسره وروها لنا بعينينا ودونا للاسره دي نشوفها ودونا عايزين عايزين عايزين نعمل خير شغل واحد يتصل انا انا عندي عربيه اي مشوار عايزيني يا جماعه حطوا نفسكم تحت خدمه العمل الخيري حطوا نفسكم تحت خدمه الناس دي عشان ما تجيش تلاقيهم واقفين لك يوم القيامه بيقول لك حقي ال- البلد عاد فيها غنى رهيب بس الفقر فقر رهيب برضه فقر رهيب مرضى الفشل الكلوي ومشروع كفاله الاسر اتمنى ان ال 10 أوائل من ذي الحجه للاعمال فيهم بتضاعف ل 700 ضعف اللي الاعمال فيهم بتضاعف هذه المضاعفه اللي احب الايام الى الله في العمل الصالح نتقرب الى الله ونتحبب الى الله باحب الاعمال الى الله وهي نفع العباد وسد حوائج الارامل والمساكين حد يفرط في ثواب الرسول قال عليه انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين حد يفرط في ثواب الرسول قال عليه السعي على الارمله والمسكين كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر كالمجاهد في سبيل الله حد يضيع الثواب ده يلا يا جماعه يلا قوم انت مستنيه ايه انت مستني ايه قوم شوف هتعمل ايه قوم شوف هتعمل ايه للفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين والارامل والمرضى قوم شوف هتعمل ايه للمكر- للمكروبين والمبتلين قومي لازم نبقى رحمه زي ما نبينا عليه الصلاه والسلام كان رحمه فرسان صنائع المعروف باذن الله ده الشعار بتاعنا الليله وده العمل اللي هنتقرب الى الله به الليله اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وان يسددنا سدادا عظيما تاني صفر عشرة ستين تمانية 80 40 اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم اصلح فساد قلوبنا اللهم انر ظلام قلوبنا اللهم تب علينا توبة تنور بها وجوهنا وتضيء بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك اللهم استعملنا في كل ساعة من اعمارنا في طاعتك اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم المستعان جزاكم الله خير